السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع كي نسبحك كثيرا احنا تقريبا كده يعني في آخر أيام في شهر رمضان فالحقيقة محتاج أن أنا أتكلم عن ذكر الحقيقة كان من أكثر أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أم المؤمنين سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه فأجابت بهذا الدعاء اللي هنتكلم عنه في هذه الدقائق اللي متعلق بإحساسنا في آخر رمضان رمضان هدية ومنة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى فكون ان انت ادركت هذه النعمة وهذه المنة وخصوصا اللي ادركها ادراك حقيقي وفعلا استغلها واقترب من ربنا سبحانه وتعالى خطوات في طريقه لربنا عز وجل وبدأ يحسن من نفسه ويحسن من ايمانه ويحسن من علاقته بالله عز وجل وعلاقته بكلام الله والقرآن وفهم القرآن بحس انه معاه حاجة ثمينة قوي والانسان اللي بيدرك قيمة الاشياء بيبقى نفسه انه يحافظ عليها يعني انت لو عندك مثلا ثروة معينة أو حاجة ليها قيمة قوي أو عزيزة عليك قوي بتبقى حريص إنها ما تروحش منك وبتبقى يعني من أهم أولوياتك إنك أنت تحافظ عليها فأعظم شيء الإنسان بيمتلكه هو دينه أعظم شيء ربنا سبحانه وتعالى يمن على الإنسان فيه بإنه يرزقه الدين إنه يفقهه في الدين إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا إنه يقربه منه إنه يخليه عارف بربنا سبحانه وتعالى وده كان مطلب النبي عليه الصلاة والسلام لما حس أو لما الإنسان يحس بقيمة الشيء قوي يطلب إن هو يحافظ عليه فلما سئلت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها ماذا كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تخيل النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يدعي ويقول يا رب ثبتني ما بالك بينا مش ناس كتير بتدعي الدعاء ده على فكرة لأن مش ناس كتير حاسة بالقيمة دي قيمة يا رب أنا مش عايز أسيب دينك يا رب أنا مش عايز ديني يقل في قلبي مش عايز مصيبتي تبقى في ديني ولا تجعل مصيبتنا في ديننا دعاء تاني ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إنك أنت تحس إن دينك ده غالي عليك قوي زي ما كان بعض السلف بيقول دينك دينك لحمك دمك شوف أنت بتحافظ على لحمك ودمك قد إيه نفسك إنك تحافظ على دينك بهذا الشكل وذلك كان من دعاء الصالحين اللي ورد في القرآن برضو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أول حاجة لا تزغ قلوبنا يا رب مش عايزين نزيغ بعد إذ هديتنا هي دي هو ده الترتيب بعد ما شاف الهدى بعد ما داق لذة الهداية بعد ما اقترب من الله سبحانه وتعالى بعد ما داق لذة المناجاة والذكر والتسبيح والقرب من الله سبحانه وتعالى وداق لذة البكاء من خشيته وكلام الله عز وجل بقى كل هدفه دلوقتي يا رب لا لا أزيغ لا أبتعد لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لما السيدة أم سلمة سئلت هذا السؤال وأجابت وقالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك ليا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها وعرفها وعرف الأمة عشان نستفيد المعنى ده قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمي يعني من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ من شاء أقام يعني أقامه على دينه ثبته ومن شاء أزاغه فأنت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب صفة تقليب القلوب ده صفة من عند الله سبحانه وتعالى وكان الأنبياء دائما يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى وهم يأملون أن يثبت قلوبهم شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام هو بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللي حس بعد رمضان في في آفة كده بتطلع بعد رمضان عند بعض الناس كده انه يحس بنفسه قوي يا سلام ده أنا عملت وسويت وأنا يعني كتر خيري قوي ده أنا صليت تراويح 30 يوم وختمت القرآن مرة ولا مرتين ولا خمسة حتى ويعني يحس بنفسه بقى شوية سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا إبراهيم الأمة إن إبراهيم كان أمة سيدنا إبراهيم الأواه الحليم المنيب سيدنا إبراهيم اللي ربنا قال عليه كلمة يعني لو الواحد مش متخيل لو اتقالت على واحد هيقول ايه ربنا قال عليه وابراهيم الذي وفى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن يعني حاجه 100% جايب درجات نهائيه في كل حاجه ومع ذلك واجنبني وبني ان نعبد الاصنام بيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يثبته بيدعي ربنا ان هو يقيه من عباده الاصنام سيدنا يوسف اللي وقف يعني اعظم المواقف امام اشد الابتلاءات ابتلاءات رهيبه ومع ذلك تلاقيه في آخر القصة في آخر قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف تلاقيه يقول لك إيه توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا شوف تواضع الأنبياء عامل إزاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي رواية تانية صحيحة برضو الشيخ الألباني حسنها بالشواهد إن دخل أحد الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام يوما فوجده آه، يدعو بهذا الدعاء وهو يصلي يعني شوف مش بس زوجته كل الناس شايفاه بيدعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو في التشهد رافع السبابة ويديه على ركبتيه وإيه وبيدعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك النبي عليه الصلاة والسلام مدرك ان اعظم اسباب على فكره في اسباب كتير للثبات في القران ممكن نمر عليها بسرعه ما دام احنا في حلقه يعني من اخر حلقات رمضان إيه، جايز نكمل السلسله بعد رمضان ان شاء الله لو لنا عمر وربنا ييسر لنا لكن في ح- اخر حلقات رمضان او في, في الاواخر كده محتاجين نحس بالنعمه محتاجين نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى ومحتاجين برضو نعرف ان في وسائل ثبات تانية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها يعني ربنا مثلا قال للنبي عليه الصلاه والسلام لما جم إيه، قال الذين كفروا في سوره الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده ربنا رد وقال كذلك لنثبت به فؤادك فالقرآن سبب من أسباب التثبيت ربنا سبحانه وتعالى ذكره كذلك والترتيله وأنه بينزل متقطع آه، على آه، بالمناسبات المختلفة والمواقف المختلفة وأسباب النزول المختلفة عشان نبقى عايشين بالقرآن عشان تبقى دايما متواصل في كل موقف بيحصل لك أنا عندي ابتلاء أشوف الآية اللي بتتكلم عن الابتلاء أنا عندي فرحة الآية اللي بتتكلم عن الفرحة أنا عندي دلوقتي آه، في مثلا غزوة من الغزوات في آه، مشكلة من المشاكل في مصيبة من المصائب لازم كل حاجة نعيش القرآن بنفسنا نعايش القرآن فده ربنا قال ايه كذلك لنثبت به بايه بالقران يبقى القران سبب من اسباب الت... من اعظم اسباب التثبيت إيه تلاقي قص الانبياء ربنا سبحانه وتعالى قال وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك تثبيت الفؤاد بقصص الانبياء بالقول الثابت بالذكر بالتوحيد قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء القول الثابت هنا لا إله إلا الله كما قال المفسرون القول الثابت كلمة التوحيد دي من أسباب من أعظم أسباب الثبات ففي أسباب ثبات كتير يعني لابد ان انت تدركها ولابد ان انت تحاول تبحث عنها قصص الانبياء علاقتك بالانبياء ايه واقتضائك بيهم ايه القران وكلام الله سبحانه وتعالى الصحبة الصالحة أشياء كثيرة جدا بتلاقي إيه إيه بت- بتوجهك للثبات أو بتساعدك على الثبات لكن أعظم سبب من أسباب الثبات اللي النبي عليه الصلاة والسلام أدركه عشان كده دعا الدعاء ده هو إن ربنا يثبتك إنها تيجي منه هو عرفها منين النبي عليه الصلاة والسلام اسمع الآية كده ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الكلام هنا لمين الآية دي عجيبة جدا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم من مين من رب العزة بيقول له لولا أن ثبتناك إحنا اللي ثبتناك يا محمد الله اللي ثبتك ومن دون هذا التثبيت ربنا بيقولها صريحة قاطعة لقد كدت تركن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اللي بيقول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك- إيه ده؟ ده كلام للنبي؟ آه بس لو خلا من التثبيت بس ربنا ثبته فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف القيمة دي قوي وحب يعرفها للأمة فكان على فكرة كلمة عجيبة جدا من أم سلمة أكثر دعاء النبي شوف أنا يعني قلنا أذكار كتير جدا طول الشهر بس أكثر دعاء دي شهادة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ده أكثر حاجة كان بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأن عرف إنها منه فافتقر إحنا كمان محتاجين في آخر أيام بعد هذه المنة وبعد هذه النعمة نحن نكثر قوي من الدعاء ده نكثر منه واحنا في السجود واحنا في الثلث الأخير من الليل نطلبه من ربنا وربنا سبحانه وتعالى يجيب الدعوات تطلبها من ربنا باستقرار يا مقلب القلوب تفتكر ان في ناس احسن منك او كانوا في لحظه من اللحظات ظاهرا افضل منك وممكن اقرب الى الله برسيس العابد اللي كان منقطع للعباده بالعام بن بعوراء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا يعني ربنا دك علمه بيقول آتيناه آياتنا فانسلخ منها يعني ممكن واحد هيئته وظاهره انه اقرب وانه اكثر علما وانه اكثر تقوى مني ومنك ومع ذلك فانسلخ منها يعني ما حدش بعيد ما حدش بعيد عن الانسلاخ او الانتكاس او البعد عن الله سبحانه وتعالى فلازم نفتقر لازم نطلبها من الله سبحانه وتعالى واحنا عارفين انها لو ما جتش منه مش هتيجي لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن فتطلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا أ- أ- ربنا لا تزغ قلوبنا الدعاء الثاني في القران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله